أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحانه وتعالى نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن أصدق الحديث كتاب الله إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو الدرس الثالث في شروح الأحاديث الطوال وكما اتفقنا منذ البداية أن الحديث من الأحاديث الطوال إما أن يكون كلاما عن الله تبارك وتعالى وهو الحديث القدسي يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وأنه يكون حديثا فيه كلام الصحابي وهو ما يعرف باسم الموقوف من الأحاديث مع كلام التابعي وهو المقطوع من الأحاديث مع بعض المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون فيه قصة طويلة مثال ذلك حديث الحديبية وما شابه ونحن بدأنا بحديث بدء الوحي وهو الذي تحكي فيه أم المؤمنين عائشة قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان بدء أمر النبي عليه الصلاة والسلام مع الوحي في البداية اتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة وقلنا أن الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة فهي لا تحل محل النبوة ولكن فيها البشرى وفيها الإنذار وفيها التحذير ولذلك أشبعت النبوة من هذا الجانب اتفقنا أيضا أن لكل شيء مقدمات وإرهاصات وكانت إرهاصات النبوة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في نومه حتى إذا رآه في غار حراء لا يموت لأنه رأى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية وعلى صفته التي خلقه الله تبارك وتعالى بها وقلنا أن جبريل عليه السلام عظيم الخلقة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتمد الحافظ بن حجر الرواية رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح وهذه الأجنحة من الياقوت والدر تخطف الأبصار سيدنا جبريل عليه السلام يعني بريشة من طرف جناحه أو بطرف من طرف أجنحته جميعا طرف واحد من طرف من جناح من 600 جناح أو من أصل 600 جناح قلب بها قرية بكاملها كيف تكون هذه الخلقة وكيف إذا نشر بعض أجنحته فسد ما بين المشرق والمغرب وسد الأفق وهو الذي تراه العين في هذا الفضاء الواسع أو في هذا الفضاء الفسيح إذا هذه خلقة عظيمة فلولا أن الله تبارك وتعالى قضى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرى جبريل عليه السلام في رؤيا منامية أولا لمات النبي عليه الصلاة والسلام إذ رأى جبريل عليه السلام على هيئة الحقيقية أو في أرض الواقع عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها يرجف فؤاده في بعض الروايات ترجف بوادره الروايات كلها تدل على امر واحد وهو شدة الرعب الذي وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تسأل لماذا هذا الرعب لم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا ولا يزال قادرا على أن يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع الرعب في قلبه نقول أولا هذا الرعب فطري وجبلي يعني الإنسان بالطبيعة عنده رعب إذا رأى شيئا خارقا للعادة يعني مخالف للعادة موسى عليه السلام وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر سير هادي سيدنا موسى له من الفضائل ما يقارب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ما يساويه ولا يوازيه ولكن حتى الحديث اللي هو الطويل اللي هو حديث سبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب رأى النبي صلى الله عليه وسلم جوادا عظيما قد سد الأفق فظنه أمته فقالوا هذه أمة موسى بدل العدد ثانيا أن موسى عليه السلام كريم الله إنما الله كفاح يعني مواجهة بغير رسول بينه وبين ربه عز وجل حتى ان الامام احمد روى في الكتب ان موسى عليه السلام لما توفاه ربه جالت الملائكه في السماوات فكانت تقول مات موسى بن عمران فمن ذا الذي لا يموت من فرط حب ربه عز وجل له ربه عز وجل كان يعرف منه ما يفعل الشده التي كان موسى عليه السلام فيها ان هو يجر ابن هارون من الناس وان هو عليه السلام يفقه ملك عين الموت أو يفقه عين ملك الموت وان هو عليه السلام لما ياتي اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء او في يوم المعراج يقول ابعثته اعطيته حديث اللي هو روايه الترمذي فقالوا ان ربه يعرف منه هذا فكان سيدنا موسى عليه السلام لما راى العصا قد تحولت الى حيه رغم انه في معيه الله عز وجل ايه اللي حصل؟ ولا مجبرا ولم يعذب لانه خايف اول مره في حياته هذه العصا التي كان يحملها معه في كل وقت تتحول الى ايه؟ الى حيه الان امسك بالعصا ولا امسك بالحيه؟ اذا هنا ما فعله موسى عليه السلام هو الخوف الايه؟ الفطري الخوف الذي جعله الله عز وجل في قلوب العباد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم زي الحديث يقول إذا خاف قوما الخوف هنا ليس الرعب إنما الخوف الإيه؟ الفطري والجبلي اللي هو عند كل إنسان قال اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من إيه؟ من شرورهم يبقى إذا ما حصل بعد الخوف الفطري للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول أن لهذا الرعب فائدة ما هي فائدة هذا الرعب قال العلماء فائدة هذا الرعب الذي وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أن ما رآه كان حقا ولم يكن من باب الخيانات والأوهام يعني الآن رأى حق واحد طلع له طلع له منين مش عارف وبعدين كان هيقتله خلقة تخالف خلقة الناس لو كان هذا من باب الخيانات والأوهام لما وقع الرعب إنما لما وقع الرعب في قلب الإنسان من هذه المخلوقات العجيبة التي رآها هذا حق ولا باطل؟ حق وليس به وليس بباطل فوقوع الرعب يؤيد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤيد بشريته أيضا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وارضاها وهو يقول لها لقد خشيت على نفسي طبعا العلماء فسروا لقد خشيت على نفسي هي العشرة التفاسير أقواها أنه خاف على نفسه المرض والثانية أنه خاف على نفسه استلامة المرض والثالثة أنه خاف على نفسه الموت إن أنا لما يجي لي واحد له سكوتات جناح يعني واحد بإيده يصفي فاهم القصة إزاي؟ طلع لي واحد بإيده يصفي و- وأبيض و- وأجنحته من الجر ومن الياقوت حاجات عجيبة وحاجات غريبة يبقى أنا على نفس الموت ولا لا والشدة الشديدة التي رآها والكلام الذي عاد به كل هذا إيه كل هذا يدل أن هناك أمرا جليلا وأمرا عظيما وحدثا من الأحداث التي يجب أن يتوقف معه لما راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين خديجة وهي سيدة النساء على الإطلاق اتفقنا على هذا في المرة الماضية سيدنا خديجة قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جملوني جملون يعني غطون حصل له نوع من أنواع الإيه؟ البرودة المخيفة الإنسان لما بي- بيشوف رعب يحس إن هو بهدلان عايز يخش تحت الغطا خايف فسيدنا خديجة سكتت ده مهم جدا لما يكون راجل في ضيق المرأة تعينه على هذا الأمر تسكت. ما تزودش همه ما قلتوش لا لازم تقول لي ايه اللي حصل وبعدين شوف سيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها ما قلتوش وانت ايه اللي قاعدك لوحدك وانت قعدتك لوحدك دي هتعبطك مش كده؟ كانت ممكن تقول له كده لكن لم تقل كده لانها كان اختيارها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اللي اختارته مش كده؟ فهي عارفه ان هذا الرجل على حق وذلك من تمام عقلها لان هي عاقله هتقوم تقول له انت اللي بتروح شراء وبتروح تقعد لوحدك انت اللي جبته لنفسك لا سكتت رضي الله عنها وارضاها حتى ترى حقيقه الامر وتستبين جليه الامر لما سكتت وسكتت ولما ذهب الروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدأ وقال صلى الله عليه وسلم قد خشيت على نفسي وقص عليها الايه؟ القصر قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا شوف القصة الجميلة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه لابد من صفي تتخذه حتى يكون عونا وردءا لك موطن السر بتاعك ده مهم جدا ان الانسان يكون له اخ فيه من الشهامه والمروءه ما يجعله موطن سر له اللي هو قول العلماء صدور الاحرار قبور الاسرار صدور الاحرار قبور الايه؟ قبور الاسرار يعني السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها ما ان سمعت بهذا الكلام حتى كتمته أسوأ حاجه في المراه ان تفشي سر الرجل يعني يكون مثلا حصل للرجل اي نوع من انواع الفلس نوع من انواع يعني الضيق ذات اليد فتلزم جوانب ما بياكلنيش هذه المراه تعاقب بهذا ولذلك حتى لما الناس كانت بتعرض من يختار من النساء ومن لا يختار من النساء كان يقول اياك والانانه الانانه دي اللي عماله تئن ده ما بيدينيش ده ما بيعملش ده ما بيخليش اللي هي كثيره الشكايه خلاص والحنانه اللي عماله تحن لغير زوجها كل ما تشوف واحد تقتل بصورته لذلك المرأة الصالحة هي التي إذا أمرها أطاعته وإذا نظر إليها أمرته ومش لازم يكون السرور بالمنظر الجميل ممكن تكون حلوة والواحد يتقيأ عليها ليه؟ لأنها غير صالحة في أخلاقها الإمام أحمد لما توفيت زوجته أم عبد الله ذهب ليتزوج بعد أن دفن أم عبد الله وقالوا اختان ليه اختين واحدة عوراء وواحدة سليم فقال أيهما أتقى قالوا العوراء قال زوجوني العوراء قالت هذه العوراء أنا أتزوج لأنها صاحبة إيه صاحبة دين وإذا غاب عنها إيه حفظت فهو ده المفروض في الزوج فلما استمتع النبي صلى الله عليه وسلم سره علمك أنه لا بد من رجل شهم عزيز فيه مروءة يكون إيه يكون ما بينك وبينه نوع من انواع الايه الاخوه انما المؤمنون اخوه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ايه عليه ذلك انت لو عديت الحديث سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ايه عد كده الاثنين دول يبقوا ثمانيه يعني احسب معايا امام عادل شاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ها الاثنين دول في الاخر ورجل دعته امرأة ذات ذات منصب وجمال ورجل تصدق صدقة فرجل ذكر قليلا كفاضت عيناه ورجلان يتحبب في الله كده ستة حدثتهم اثنين يبقوا كام؟ متعمل لكن من فضل حبهما لبعضهما البعض عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نفرا واحدا وفردا واحدا فده مهم يكون لك اخ وصفي وده صعب انك تجده يعني مش هتلاقي دلوقتي حال تقعد تدور عليه حتى تجده ومطلوب منك انك تتحمل بعض عيوبه يعني بعض المثالب التي فيه كان في ابي بكر حده وكان في عمر حده لكن من الناس من يوهب ايه عيبه لفضله ان راجل كثير الفضل فاذا كان كثير الفضل وفيه عيب تصبر عليه وكفى بالمرء نبلا ان تعد ايه معايبه فلما حصل ما حصل وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ام المؤمنين خديجه قالت كلا والله ما يخزيك الله ابدا في روايه والله لا يحزنك الله ابدا يعني لا يدخل الحزن عليك ابدا لانها كانت ترى من حاله صلى الله عليه وسلم ما يسرها وما تجعلها وما يجعلها تظن انه لا يخزيه ربه ابدا مستحيل هي على ثقه من الامر من البدايه لكن هي تريد التأكد ولذلك ستذهب برسول الله إلى ورقة بن عمر فحصل آخر قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الحلة وتكسب المحرومة وتصل الضيف وتعين على نوائب الحق كل رؤوس الإحسان المواضيع دي اللي هي رؤوس الإحسان صلة الرحم إعانة الكل وحمله إكرام الضيف اللي هو القرى دي رؤوس الايه؟ دي رؤوس الاحسان في هذه الدنيا واولها صله الرحم. تعرف ان صله الرحم امر كبير. واذا تصلحت الارحام صارت الديار بلقعا. صارت الديار بلقعا يعني خرابه. لكن ربنا سبحانه وتعالى سمى قطيعة الرحم ايه؟ فسادا في الأرض هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا؟ آه فأول ما تقطع الأرحام يقطع الله الرجل لأن لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائد بك من القطيع وقال أما قال من أصل من أصل من وصلك وأقطع من قطعك تجد مثلا ان في واحد انا لسه ماشي واروح لاهلي مش عارف ايه و... انا لسه على اخويا وابويا وامي لان هو راح وبعد ما يروح ايه اللي يحصل؟ راح ما يروحش يقطعه الله عز وجل يطلع ابنه مقطوع وابن ابنه مقطوع وهكذا ويحصل فساد في الارض ويحصل قله في الايه في البركه لكن من اراد ان ينسأ له في ايه؟ في اثره ليه؟ فليصل ايه؟ رحمه خلاص فدي حاجه الحاجه الثانيه ان كان جبريل صلى الله عليه وسلم على كل شيء في الاخر خالص حتى لا تطيل الكلام عليه ماذا قال وتعين على نوائب الحق يعني انت رجل خدوم تفعل كل شيء ما في معروف في هذا الوجود الا تفعله مش تربت عن انت عملت وعملت لا انما اجملت هذا الامر فالمدح في بعض الاوقات يكون نافعا للرجل اذا كان امامه صحيح المدح والفتح المدح والايه؟ الفتح انك تقطع رقبه اخيك ذاك المره اللي فاتت الشيخ نزل من على المنبر قال له ده انت عملت اللي ما, ما يعملش لا احنا مش قاعدين في مصر احنا بنعمل وصف يبقى انت كده دخلت الايه الرياء والعجب في نفسك انما في بعض الاوقات لما تجده هو نفسه ايه يعني محتاج الى بعض الكلمات تؤيده فتقوم تفرقه بادخال هذه الكلمات عليه وذلك الحافظ ابن حجر قال من فوائد هذا الحديث انك تمدح من اذا مدحته منت عليه الفتنه طبعا بس مفيش حد يؤمن عليه الفتنة لكن في بعض الأوقات الناس تكون في حاجة إلى المدح ليه؟ عشان تثبته قال له والله لا يخزيك الله أبدا دايما تحت الوفاة مثل سيدنا عبد الله بن عباس يقول لعمر لست صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست ألست ألست ألست ألست الأنصار ودونت الدواوين حين يدخل على السيدة عائشة في مرض وقعتها كنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تزوج رسول الله ذكرا غيرك ويفضل ايه يعد لام المؤمنين عائشه هذا الكلام حتى تتذكر الايه الرخص فتحسن الظن بالله عز وجل فتذهب الى الله سبحانه وتعالى مشكله الظن به ولذلك لما كان السلف واحد منهم يكون على فراش الوفاه كانوا يحدثونه بالرخص ويحدثونه بما فعل من المعروف لذلك لما حصل ان سفيان الثوري وهو على فراش الوفاه عبد الرحمن بن مهدي كان معه عبد الرحمن بن مهدي ده عظيم القدر عند المحدثين وسفيان نفس القصه وسفيان كان من خشيه الله يبكي دما شوف من من خوفه من ربه يبكي دما لما كان على فراش الوفاه راى منه عبد الرحمن بن مهدي يعني خوفا شديدا ورعب قال الم يكن هذا الذي ترجو مش كنت ترجو هذا اليوم تلقى الله سبحانه وتعالى فهدا من ايه؟ هدا من روعه ومن نفسه وهكذا يكون الامر في بعض الاوقات نحن نحتاج الى الايه؟ الى المدح ولكن مش على طول حتى لا تدخل الايه؟ لا تدخل الرياء في قلب صاحبها، الحاجات دي بتبقى فيها مراعاة للمقام ومراعاة للايه؟ للحال، شوف حال الرجل ايه الان؟ خلاص؟ فلما قالت له هذا الكلام قالت فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة كان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فشمل الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أيه كل الأفعال خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني سبحان الله العلي القدير كلها فيها عقل وتعقل ويدل على أن هذه المرأة كانت نتيجة وحدها ولن تتكرر في التاريخ ولذلك حتى العجيب لما نزل جبريل عليه السلام قال يا محمد إن ربك يقرئ خديجة السلام فأبلغ خديجة السلام من الله ومني هو نزل عشان كده يعني يتجشم عناء النزول من السماوات ومن عند الله سبحانه وتعالى إنه يقرأ السلام على مين؟ على خديجة رضي الله عنها ولكن كده جبريل ما ينزل إلا بأمر الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا الحاجة الثانية كون إن هو يذلني يبقى استأذن ربه في السلام عليه على خديجة لأنه لا يفعل شيئا من تلقاء إيه؟ من تلقاء نفسه أبدا راحت أم المؤمنين خديجة إلى ورقة ابن نوح كان الظهور الأول لورقة ابن نوح خد بالك لما تيجي تقرأ كتب الصحابة وكتب الرجال هل تعد ورقة في الصحابة ولا في غير الصحابة الصحابي من هو هو من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به مش عايز أقول إيه رآه لأن أنا لو قلت رآه يبقى الأعمى هيخرج إيه؟ من المسألة فخلينا إيه من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على أرجح قولي العلماء لأن ساعات يقول لك إيه هو مش ارتد وأسلم من جديد يبقى ما بقاش صحابة تابعي الكلام من كلام العلماء لكن هذا الكلام مرجوح وليس براجح لكن الراجح الحالة التي توفي على حال إيه الإسلام وأول إسلامه متى حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو تخلل ذلك ردة يبقى هو إيه مسلم أيضا وصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالسؤال هنا ورقة نوح كان رجلا شيخا كبيرا قد عمي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ده الشرط الأول طيب هو عاصر محمد بن عبد الله ولا عاصر النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مش عارفين بقى هو عاصر مين لا ما حضرتك السؤال ماشي في بعض العلماء قال ان اول ما نزل من القران يا ايها المدثر لا يا ايها المدثر ده اول ما نزل بالتبليغ انا اول ما نزل القران مطلقا كان ايه اه يبقى خفي عليه الايه هذا الحديث فورقه هنا راى مين راى الرجل الذي يذهب وقد تنبا يعني ربنا نباه فكان نبيا يبقى الارجح ان هو ايه صحابه لكن يدفع هذا قوله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وإن يدركني إيه؟ يوم الكلام ده وإن يدركني يومك لو ما كانش الراجل روى الحديث قال ثم لم ينشأ ورقة أن إيه؟ أن مات أو أن توفي يبقى هنا ورقة معدود في الصحابة على قول من الأقوال لكن الغاية كلها أن ورقة نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرسل عن أبي لأنه رآه يلبس ثيابا بل أو ثياب بياض ولو كان على غير ذلك لكان في النار ورقة بن نوفل يقول لك كان امرئا قد تنصر في الايه؟ الجاهلية طب ليه هو تنصر ليه؟ ورقة بن نوفل هذا كان صادقا في طلب الحق عايزك تحضر انك لما تصدق في طلب الحق يكون التوفيق قريبا إذا صدقت في طلب الحق يكون التوفيق ايه؟ قريبا اليهود كانوا يطلبون نبي آخر الزمان كان يقول لك إيه إلا نبيا قد أطل زمانه وسوف نقاتلكم معا بمثل عاد وإرم ومتأكدين وعارفين في المدينة حتى الأوس والخزرج لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة إيه اللي حصل؟ قالوا والله إن هذا هو النبي الذي كانت تحدثكم به يهود فلا يسبقنكم إليه أحد راحوا أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنهم عارفين اليهود عام واحدة في البقرة واحدة في الأنعام الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه بس ما كانش عنده صدق مش كده؟ إن لما جاء هذا النبي مصدق لما معه وكانوا يستفتحون من قبل على الذين إيه فلما جاءهم ما عرفوا ها ألا أو لعنة الله على الإيه؟ فهو راح دلوقتي مش صادق وأنت عارف بالصفر وبشكل وبأفعال إنما الراجل اللي هناك في بلاد فارس أعجمي لا يحسن العربية ولا قرأ كتابا ولا ورقة ولا سطرا من صدور آل الكتاب أو من صدور التوراة للإنجيل يصدق في طلب الحق فلا يزال يتقلب من سيد إلى سيد حتى يذهب إلى المدينة حتى يسلم مع رسول الله اللي هو سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه شوف بقى الرحلة ليه إنه كان صادق في طلب الإيه؟ في طلب الحق في ثلاثة أيام الجاهلية الأولاني اللي معانا ورقة والثاني اللي هو كان عبيد الله بن جحش والثالث كان سعيد بن زيد وكان أعقلهم على الأقل سعيد بن زيد آه زيد بن عمرو بن نصير والد سعيد بن زيد فزيد بن عمرو بن نصير هذا كان عجيب وكان يصلي كصلاتنا هذه ولكن فيها بعض النقصان وكان يتوجه ناحية الكعبة وكان هذا الرجل على الصدق دائما كده اللي على الفطرة يريد دينا تلاوة الفطرة امتى؟ لما تاخذ دينا غير ايه؟ غير دين الحق انما حتى الناس اللي تشوفها هناك في ال- في البلاد الغريبة ديت اللي فيها ناس الكهنة ويا دوب مغطي ال- العورة بتاعته يا دوب مغطي الخصيتين كده تبص تلاقيه يجي مثلا في بعض الاوقات عنده معبد بيصلي فيه ممكن تلاقي معبد ما فيهاش مدارس في حضارة من الحضارات ما فيهاش مستشفى لكن كل الحضارات بتتكلم عن شيء واحد ان هناك دين احنا دينون به وما كان هذا الدين صح او غلط الفطره تامر بهذا ورقه وزيد بن عمرو اثنان معهم عبيد بن الله بن جحش لان عبيد الله بن جحش يسلم بعد هذا ولكن يذهب الى الحبشه وكان زوج ام حبيبه هي بنت ابي سفيان ليه؟ لان هم كانوا جيران كان عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش وزينب بنت جحش وابو احمد بن جحش الاربعه دول هم ال جحش اللي هم اولاد عمه النبي صلى الله عليه وسلم كان دارهم بجوار دار مين؟ ابي سفيان ولذلك حتى لما الجماعه دول هاجروا وكان ابو احمد بن جحش هذا خبيرا وشاعرا وابو سفيان عدا على البيت فاخذه البيت فاضي جنب سيبه ليه؟ ومبني لما جه فتح مكه ابو احمد رجل شاعر عارف الراجل الشاعر ده لما يقعد في حته ويقول فيها كلمتين يبقى الحته ديت بقى ايه؟ بتاعته خلاص ويقعد يبكي عليها ويقول لك الحته اللي قعدت فيها والحته ديت حته من الجنه فقال لرسول الله ان ابا سفيان قد اخذ دارنا يا رسول الله انا عايزها منه دلوقتي قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فذهب اليه ثلاثه أيام. فذهب الى الصحابه فالصحابه سكتوا. فذهب الى ابي بكر قال ان رسول الله لا يحب الدنيا لاصحابه هو عايز لك الجنه مش انت تديها خلاص يبقى خلاص ابو سفيان ياخذها غيره ياخذها انت اشتركت ما عند الله ولا لا عايز ترتد الى مكه مره اخرى ليه لذلك رثى رسول الله سعد بن خوله وكما عنه ارضاه اللي هو توفي في في مكه قال ولكن البعث سعد بن خوله كان يتمنى ان هو يموت فين؟ في المدينه اللي كان من المهاجرين ولذلك قل ان تجد رجلا من المهاجرين مات بمكه لانه ذهب الى المدينه يا اما يموت بالمدينه يا اما ان يموت في مكان اخبره رسول الله به زي ابو ذر ما مات في الربذه يا اما يموت في حته ثانيه كان بينشر الاسلام فيها لكن قل ان تجد رجلا من المهاجرين مات بايه؟ بمكه ورقه بن نوفل بحث عن الحق راه في النصرانيه التحريف لم يكن قد وقع حتى هذه اللحظه ليه؟ لان النبي لم يكن قد بعث انما لما يبعث يقوم يشغل الايه؟ اقلام التحريف واقلام التسديد سمع بقدوم النبي الجديد وما شابه فاذا به يتنصر في روايه انه فكان يكتب الكتاب العبراني وفي روايه فكان يكتبه بالعربيه يبقى هو تعلم العبرانيه حتى يقرا الايه؟ الانجيل وكان ايه؟ يترجم لنفسه ده الجمع بين الايه؟ بين الروايتين. طبعا عشان يؤمن بالانجيل لازم يكون عنده الايه؟ التوراه بافكار العهد الجديد. يبقى كده هو امن بموسى وعيسى والان يؤمن بمين؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فله اجران. ثلاثة يؤتون اجرهم ايه؟ مرتين ومن ضمنهم رجل من اهل الكتاب امن بنبيه ثم امن ايه؟ به. لما فعل هذا تقول ام المؤمنين عائشه وكان شيخا كبيرا علي عارف الناس اللي بتتحلل من الدين ايه اللي بيحصل لها اخرتها ايه الانتحار النفس لها مطالب مطالب روحيه ملائكيه ومطالب بشريه قد تتدنى الى درجه البهيميه يعني اكبر دخل في العالم كله للفرد فين؟ سويد اكبر نسبه انتحار فين؟ في السويد برضه واحده في السويد اللي بيصنعوا الفلوس ماشي ليه عشان عمل كل حاجه كل حاجه عملها اللي نفسه فيه عمل مفيش حاجه بيعمل لها ولذلك الايمان بالجنه والنار مهم جدا عشان الراجل اللي هيعمل حاجه غلط يخاف من النار والراجل اللي اللي شايف الدنيا سهل هو في احسن منها يقوم يستنى الافضل لا تجد فرقا بين رجلين رجل يؤمن بيوم القيامه والحساب فخائف ورجل لا يؤمن بيوم القيامة ولا بالحساب فيفعل ما يريد. آخرته إن هو بإيه؟ بينجح. كل حاجة عايزها بيعملها، كل اللي إن شاء الله يا رب يلا البنين. يعني هناك عندهم في عقود زواج بين الرجل والبقر. لقى واحد ماشي شاد البقرة في الشارع مين دي؟ مراتي مراتي وبعدين تجد واحد بيتزوج راجل مين ده؟ يعني ياخد حقها لما يقول له ده ربنا بيقول ايه؟ زين للناس يحبوا الشهوات من الايه؟ طب ده زين ازاي ده؟ لما يكون راجل مثلا زعلان حبتين مثلا عامل كده زوجة لما تلعب الكندم تسيب لها البيت ولما الراجل بقى كندم هيبقى إيه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله هذا انقلاب في الفطره وشيء مقدس لانهم يعيشون بغير ايه؟ بغير دين وبغير عقيده فورث هنا عن الفطره ولانه على الفطره فان الله اهدى اليه دين الفطره وهو الاسلام وكان صادقا في الله والعقل فاعطاه الله عز وجل الايه؟ شوف سيدة عائشه وقالها تقول وكان شيخا كبيرا قد عمي هي قالت الحمد لله حتى تعذره لان هو شيخ كبير قد عمي اللعنه ده عايز حد يقوده وهو بنفسه عن غيره أشرف الثالثة اللي هو إيه يعني محتاج إلى المساعدة لأنه هرم شيخ ثاني فأنت منتظر من الراجل ده إيه ما تنتظر منه فتعذره السيدة عائشة رضي الله عنها وإيه وأرضاها لما ذهبت إليه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك مرة ثانية عند مسلم قالت يا عمو اسمع من ابن أخيك طيب واحد بقى اللي ما بيفهمش الحديث يقول لك الحديث مقرر مرة تقول له عمي ومرة تقول له ابن عمي ايه الحكاية؟ من باب القرابة هو ابن عم له من باب القرابة هو ايه؟ ابن عم له ولكن من باب التوقير يبقى ايه؟ هو عمه فجمعت بين الايه؟ بين الروايتين وده مهم انك في بعض الاوقات بتجمع بين الروايتين طيب مهم جدا بقى انك تعمل ايه؟ انك انت تعرف ان الشيوخ ناس كبيره يعني ان الشيخ شيخان شيخ شيخه الزمان وشيخ ايه؟ شيخه العلم يعني خلاه شيخ من المشايخ الاثنين المزاج عندهم متقلب ماشي عايز تضحك عليه تضحك عليك بايه؟ بكلمه الكلمه دي تكون عباره عن ايه؟ تكون عباره عن ادب بينك وبينك يعني مثلا ايه؟ ساعات آه، يبقى طالب العلم قاعد قدامك رجلين فيك وش ماشي احنا خلاص اصبر عليه اطاعا في امره ما ينفعش الا اذا كان صاحب مرض او رجل كبير خلاص انت تطلب منه انه يقعد على راحته لكن مثلا ايه تبقى قاعد كده وتستحمل في وش ما ينفعش خلاص ده مش من ادب الايه يعني شوف لما الإمام السحابي كان بيسأل الإمام العراقي سؤالا فقال له ما يقول سيدي اسمع بقى ده شيخ الإسلام في القاهرة لما كان الشيخ أحمد سالم مثلا أو سام الشيخ مازن أو سام حد من الكبار أول ما يجي يقول لك ازيك يا سيدي بمجرد إنك قرأت ورقة من أوراق العلم يقول لك ازيك يا سيدي تخيل بقى لما ي- الاثنين دول يبقوا قاعدين مع بعض وكل واحد منهم يقول له خذ يا سيدنا خذ يا أستاذنا خذ يا شيخنا أو مش عارف نقابل كده وبص تشوف الشيخ أحمد سالم لما يروح الشيخ يعقوب مين بيجري عشان يبوس إيد مين؟ الاثنين كل واحد بيخطف إيد الثاني عشان يقبلها قبل أن يقبل الآخر وإيه؟ كده يعني ده الأدب بتاع العلم والعلماء شوف الشيخ سيد العفاني الله يحفظه ويرحمه لما يسألوه له من شيخه؟ يقول له الشيخ محمد عمرو الشيخ محمد عمرو الله يرحمه كان في السن أقل من الشيخ سيد العفاني الشيخ سعد يقول لك لا ده شيخي وكان يقعد يقبل ايده ورجله ويقبل راسه هو مش ايه الامام مسلم لما كان يجلس بين يدي البخاري ماذا كان يفعل؟ يقبل رجله لا رجله ويقبل ما بين قدميه ويقول له قل يا استاذ الاستاذين يا محدث المحدثين يا طبيب الحديث في علم شوف يحدث ايه؟ ومين؟ يعني الرجل الثاني في الحديث على مستوى الأمة الإسلامية مش النهاردة لا على مستوى الأمة من ساعة أن وجد البخاري مسلم إلى يوم يلقى الناس ربهم تبارك وتعالى شوف الأدب وصل لحد فين مع العلماء لما يجي أبو حنيفة يعني أبو حنيفة يقول لك إيه ثبت عند حمادة فنبت لازم تثبت عشان تثبت يقول لك أبو حنيفة والله إني لأدعو الله لحمادة قبل أن أدعو لوالدي وإني والله أكون في المسجد أخشى أن أضع قدمي في وجه سار حماد مش مش في وجه حماد لا في الأرض طب ليه؟ أو إزاي بس أنا عايز أروح الدرجة بينه وبين المسجد قد إيه؟ ثلاثة وأزهة زقاق وزقاق وزقاق ومع ذلك خايف إيه؟ خايف يحط رجله من من من كتر حبه لهذا الرجل واحترامه مش خوف ودي مش عبودية لا شعبة اللي هو المحدث الكبير اللي هو أمير المؤمنين الحديث رجل عمر بن الحجاج إيه اللي حصل؟ راح لحميد الطويل حميد الطويل ده كان بيروي عن ثابت عن أنس يروي عن أنس هو ما كانش طويل حميد ده ما كانش طويل ولا حد من الناس اسمه طويل كان له جار اسمه حميد وكان خطيبا وهو أطول منه بس بتاعه كان إيه؟ كان خطير جدا يعني قريب من أن يكون غزنا قال لك يبقى ده حميد القصير وهذا حميد الإيه؟ الطويل عشان يميزه زي خالد الحذاء هو ما كانش حذاء ولا حاجة ماشي بس مش عارف ايه اللي حصل كده الحذاء بتاعه فصل الحذاء مسروق مسروق بصورة كان هو صغير وعيد الى الالف فسمي ايه مسروق حميد الطويل جاءه شعبة وقال يا حميد قال له ايه يا حميد على طول كده ما قالوش يا ابو فلان ولا كده لما قال له الكلام ده قال هذا الحديث هل سمعته من ثابت عن انس شعبة بخاف من التدليس لو لو حصل عن عنة من غير ما يكون في سماع مباشر كان شعبة يرد الحديث فقال حميد الطويل أحيانا يعرض لي يبقى كده شعبة إيه؟ شك يعني يعرض لي يعني حسن وهذا من باب التعريض هو أحيانا يعرض لي في أمر الدنيا مش في الأمر ده وكان حميد ليس مدلسا أبدا بالعكس ده سيد النسيوي انصرف شعبة وقد محى هذا الحديث من ايه من كتب قال والله لقد سمعت هذا الحديث من ثابت عن انس ولكني اردت الا يسمعه هذا قالوا لما قال لانه غلام صلب او صلب في صلاه كده وكبر المفروض يدخل يعمل ايه كان في ادب مع العلماء احنا مش مش احنا اللي بنجيب الكلام ده لما يجي واحد مثلا يقول اقرا ديت ماشي يقول لك ايه ان الجماعه الثانيين مستحيل يقول لك فين ادب العلماء ده ما تقابلش هو حتى البركه من صوت اليد حتى لما بيتكلم عليه من صوت اليد ليه طب ايه واحد من المشايخ يبشري وساعات والله انا رايح شيخ الزهري وهو بيسلم يسلم يخطف ايده يحطهم في جيبه عشان ما حدش ايه يقبل يده وكثير من المشايخ الكبار يفعل هذا الامر ليه؟ لانه مش عايز يكون فيه فتنه لنفسه وذله لمن وراه مش عايز يكون فيه كده بس ما ينفعش ما تقدرش العبد لازم تقدر لازم تعطي له الأذى ولكن انت ايه انت عارف في حديث اسمه حديث الايه الفرد والحديث ده غريب يعني عبد الرزاق مثلا له 20 راوي بيروى عنه لما هذا الحديث رواه راوي واحد فقط عنه يعني ساعات مثلا ايه ابو صالح يروي حديثا عن ابي هريره وتفرده به قل بقى ابو هريره له تلاميذ كثيرون ابو صالح آه، الثاني اللي هو الاعرج كثير اشمعنى الحديث ده بس اللي رأى أبو صالح لأنه اختصه به شيء لأنه كان يحبه لما أحبه اختصه بهذا الحديث بدون إيه فلازم يبقى فيه أدب أنت بتقدم الأدب بين يدي الحاجة فإذا قدمت الأدب بين يدي الحاجة أحسنت ل... فاكر لما الحجاج لما اتكلم على مين؟ على واحد دماغه مش ما كانتش هنا خالص ماشي الحجاج ده لما يشوف الناس ويسمعوا في السجن يعوون لنا دعوة فيها قال من هؤلاء قالوا هؤلاء المساجين كانت سجونهم بلا سقف لا في الصيف ولا في الشتاء قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ذاك يقول عمر بن عبد العزيز لو تخابثت الأمم كلها يعني عملوا مسابقة في الخباثة وجاءوا أو وجاءت كل أمة بخبثائها وجئنا بالحجاج فقد لغلبناه لكن تصور عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه والذي لا يشك فيه طرف العين في الحجاج لكن لما الراجل أنقذ الحجاج من الغرق فبيقولوا له انت انقذت ليه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم حتى لا يموت غريقا فيموت شهيدا فيدخل الجنه. هاي شوف لحد فين الكراهيه والمره الثانيه لما يكون هيغرق فينقذه احد الناس. فلا تدري ما انا قال من انت اصلحك أنا قال انا الحجاج قال اياك ان تحدث الناس اني انقذتك. اوعى تقول لحد. فجاي الحجاج يقبض على واحد ايه اللي حصل؟ قبض على اخيه ورفع اسم اخيه من العطاء يعني من الخراج الظالم للناس بيقتل لكن ما كانش ياخد فلوس أحد ولا يعتدي على عقوق احد وبعدين جاء والد هذا المأخوذ راح للحجاج قال اصلح الله الامير ان ابني لم يفعل شيئا ولا ولا ولا فقال هيهات وخطق من زيد اللي هو الحجاج قال ولم تسمع الى قول الشاعر ولرب مأخوذ بذنب عشيرته لحد ما قال له ايه وربما تعدي الصحاح كذلك الايه ورب- آه، مبارك الجرب يعني لما يكون فيه جمل انت تضعها في حته يجي جمل صحيح بعدين فيقوم الجمل الايه صحيح اه يصيبه الجرح انا مش فاكر البيت بالظبط فلما عمل كده فماذا قال لي الرجل؟ قال اصلح الله الامير اصلح الله الايه؟ تعاله وقال له يا امير ملوش يا حاج فقول له قولا ايه؟ قال اصلح الله لهم لكني سمعت الله يقول غير هذا قال فما قال الله قال الا تزر واجره الوزر ايه؟ اخرى فامر ان يطلق الرجل وان يعاد اسمه في الخرج وان يعفى عن اخيه حلو كده؟ يبقى اذا الاحسان ايه اللي حصل؟ ايه الاحسان تحت يوسف احسانه الاولاني وهو غلام وكذلك مكنا ليوسف في الارض خلاص في الاولانيه لانه ممكن انه في قلب العزيز وهذا هو التمكين الاول لانه لن يمكن لك على الارض الا اذا مكن لك في قلوب الناس والثاني بقى لما احسن الى اهل مصر بتفسير الرؤيا رغم انهم ظلموه او دعوه السجن كذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء الاحسان لما حصل وسوره يوسف هي سوره الاحسان هي احسنت وتأدبت مع مين؟ مع ورقة. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ دي نتيجة الإيه؟ نتيجة الأدب. قال له يا ابن أخي قول بس رغم إنه راجل كبير وراجل كبير إذا كبر مل نفسه ومن له أهله ده في ملل لأنه عاش كتير. وبعدين صار عنده إيه؟ إن هو يعني تعبان مش عارف ينام مش عارف ياكل مش عارف يشرب مش القوة بتاعت زمان. فبيكون عنده ملل اكثر من الرجل الايه الشاب عندك حتى سيدنا يوسف لما قال له قش قال لقد اثرك الله علينا قال ايه لا تثريب عليكم لما راحوا لابيهم فقالوا ايه يا ابانا استغفر لك. قال ايه سوف استغفر لكم ايه الشاب اسرع لكن الرجل بيكون عنده ايه ملل فيكبر الانسان ويمل نفسه ويمل له اهله فقال يا ابن اخي ماذا ترى بالراحه كده شوف في روايه ثانيه ان السيده خديجه ذهبت اولا الى ورقه وسالته وده من تمام عقلها اللي حصل لان هي برضه هي اه في خطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون ما راه جنا او شيطانا هي كمان ما عندهاش تاكد فاذا كان جنونا داوته واذا كان حقا اخذته وده برضه من تمام عقل مين؟ سيدنا خديجه رضي الله عنها وارضاها فلما ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا حصل يا ابن اخي فقص عليه الايه القصص واخبره بما رأى قال له ورقه هذا هو الناموس الناموس اللي هو صاحب سر الخير عكسه مين الجاسوس اللي هو صاحب سر الايه الشر الناموس صاحب سر الايه الخير عكسه مين الجاسوس اللي هو صاحب سر الايه الشر الجاسوس اللي بيجي من الجمعه يكتب ويودي على طول لوحده كده شغال عمال على بطال ما يكتب ويودي فما فيش ناموس في ايه في يموت سؤال رسول الله الذي نزل الله على موسى هذا من فقه ورقه ومن عقل ورقه لم يقل نزل الله على عيسى لما ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه ليه لان سيدنا عيسى كان فيه مشاكل بالنسبه للعرب واليهود اليهود كانوا يتهمون امه حفظها الله مما يقولون بالزنا والعرب كانت لا تعترف بنبوة عيسى أو أنها لا يعرفونه هو مؤمن بسيدنا عيسى هو بيجيب الحاجة المجمع عليها وهذا من فقه المفت جالك واحد بيقول لك أنا رميت على مراتي يمين تراث راجل جاي رشاش انا رميت على مراتي يمين تراب يقول له اقعد. قال ابن تيميه في الفتاوى 14 على 165 وقال أبو ثور وهو من الأحناف أو الشافعية ولكنه ترك المذهب لما تخاصم مع الشافعي إذ المزني قال يخرب بيت الكفر طيب يقول لك أنا بيتي من صلاة أنت عايز إيه؟ يا أي ولا لا مش أكثر من كده خلاص هنجيب له الأمر المجمع عليه والأمر اللي يفيده لا أكثر ولا أقل ما تتوهش الراجل ما تودوش في حي فضيل وفي أوقات ما ينفعش فيها مناقشة واحد واحد يساوي اثنين ونص يبدو الامر المجمع عليه دي نمرة واحد نمرة اثنين انك لما تعلم انه لك من السابقين سلف في هذا الامر تطمئن قلبك انت مش الاول في هذا الشيء لا هناك من سبقك ونصره الله زي مين موسى يطمئن قلب مين قلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يعرف ان هو قل ما كنتم بدعا من الايه من الرسل خلاص لا ده انا زي مثل هؤلاء هذا من تمام العقل لما يكون في واحد مثلا فاكر ال- ال- ال- اسمها ايه الخنساء لما توفي كثير من اهلها وقالت قالت ولولا كثرة الباكين ايه حولي مش كده؟ اه انا لقد قلت نفسي في الاخر راح قالت نفسي تقريبا حاجه زي كده معلش الشيخ ما بيعرفش احمد الشعر ماشي ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت ايه نفسي الباكين بيبقوا حولها كتير ناس بتموت خلاص ليا سلف في هذا الامر انا مش اول ايه مش اول واحد ولا اخر واحد هناك فقه ما يكونش احسن لما يكون واحد مريض مثلا عنده مرض شيباش تقول له إيه؟ فلان مات منه وفلان مات منه ومن 10 سنين في واحد جاله المرض ده ما عادش ثلاث ايام وهو على طول قفش قفش لا واحد دخل لواحد يشوف نفسه يقول له ايه عافاك الله واحمد الله لم يقلع ذراعك الأخرى ولم يقلع عينك اليمنى ولم يعور عينك اليسرى ولم تقطع أذنك ولم تقطع رجلك ولم يذكر بطنك ولم يقطع رقبتك تطلع بره ده على خطوطك ما يقعدش انت بتصبره وتعطيه من الايه؟ من الصبر دواء كده عرفه كده مثلا ايه؟ واحد ابنه في الاعداديه ما جابش مجموع حلو مش تقول له بقى تأكيد مش تأكيد عطه وهو صغير كده موت كان احسن لك عيل ابني انا شفت الواد ده بيعمل عليا يقلق. قول الله يا احنا كان معانا في الجيش مثلا واحد كان جاب 90% في الاعداديه وابوه توفي فقرر انه يدخل دبلوم صنايع عشان ايه يشتغل ويصرف على اهله وهو في دبلوم صنايع جاب مجموع كبير دخل كلية هندسة وهو داخل كلية هندسة دخل سنة امتياز اللي هي بتاعت الإعداد قالوا له خش كمبيوتر قال لهم ما معيش فلوس دخل هندسة بحرية بعد ما دخل هندسة بحرية الموضوع اتقفل عليه يطلع كل السنة وفي آخر السنة مفيش معيدين لقوه هو لوحده بقى معيد في الكلية ها؟ حلو ولا مش حلو؟ خلاص؟ تبشره بهذا مش تقول له ده مش عارف ايه الراجل اللي انا واحد بيضرب ابني قلت تضربه ليه؟ قال له راجل عايز تطلع بالظبط انا اللي كان جايب 140 من 280 ال- الاعدادي والسنه دي جايب لي 140 من 280 قال له انت اللي غلطان قالوا لي انا ما دخلتوش طب من الاول ولسه ما كنتش اعدادي فدائما ابشر ما عند الله في مكنون خزائنه وما عند الله في مفتاح القدر عاده ما يكون خيرا للعبد فدايما كده بشر لما يكون في حاجة تبشر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون عليه الصلاة والسلام ساعة وجود الإيه؟ ساعة وجود الفتن أن يبشر أصحابه في يوم ال- ال- الخندق ماذا حصل؟ يضرب صلى الله عليه وسلم والصحابة ما حصروه الله أكبر هذه قصور كسرى الله أكبر هذه قصور الشام الله أكبر هذه قصور اليمن فيبشر أصحابه فيقول الصحابي إيه؟ يعرف ان هو بيقاتل عن شيء ولكن يوسف عليه السلام لما بشر الراجل في ال- في الرؤيا قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم تذرون في سنبل الا قليلا ممن ثم ياتي من بعد ذلك ايه حمل شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما ايه مرتبهم كده يبقى سبع سنين حلوين يبقوا اسود سبع سنين ليه لانه ح- ما انا جاي لي سبع سنين اسود منها فيبقى مش هيعرف ايه يتقدم اقول لك انا ميت ميت بقى لا لكن في الاخر يديله الامل ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يديهم الامل فلما اداله الامل ايه اللي حصل؟ احب سيدنا يوسف عليه السلام وعاش فلذلك ادي دايما الامل للناس ما تزيد ما توقفش عند حته معينه قال هذا هو الناموس الذي نزل الله عليه على موسى يا ليتني فيها جدعا ماشي جدعا الجدع ده اللي هو الذكي او الجدع من الايه من النياقي او من الصبر يقول لك ده جدع يعني القوي الراجل ورقه بن نوفل ابن عم السيده خديجه والسيده خديجه كامله العقل وهذا رجل كامل العقل الراجل ده عصر العلم ما كانش مجرد واحد بيقرا وخلاص عندنا ناس يعني تقرا وعامله زي النمل عندها حاجات كتير قوي لكن ما يعرفش يبدع ولكن هذا الرجل ابدع ليه؟ عارف لو كان قال يا ليتني كنت فيها قويا مقبول منه برضه انما قال جدعا عشان يحتقر نفسه ويحتقر قوه نفسه فشبه نفسه بالبهائم تواضعا منه امام هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتحقيرا لشان نفسه ماشي ليه؟ لانه لازم يحقر من شان نفسه لان ده مين اللي جاي يساله؟ نبي من الانبياء ممكن الشيطان ايه؟ يقعد بيه يقول له شوف الانبياء جايين يسالوك ده انت حاجه اكبر من الانبياء فيقوم يحتقر نفسه فلما احتقر نفسه نال العظم ده الحق ساعات واحد يقرا ورقه مش ورقه بنوم ورقه يعني من ورق العلم يطلع يجري انا مفيش زيي انا جزاهم الله خيرا واياني انا لا ازكيني على الله انا اصلي من الليل حتى ترمى الحجمات انا انا انا انا وكلمه انا هي السبب في الايه؟ في العكنان مش كده؟ ابليس لما قالها طرد من الجنه تاخذ نفسك دائما وذلك الاعمش لما بيروى عنه احد تلاميذه كما تذكر اعلام النبلاء الاعمش كان تقيا لربه عز وجل وكان لا ينام الليل الا قليلا فهو بيروي الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وحديث الكوفيين لما قال ايه؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام من بعد العشاء حتى الفجر ده أم أم أم امتى؟ الفجر مش كمان قام بعد الفجر احنا عندنا في ناس بتنام يوم يوم بالليل يعني ينام الاربع يوم صلاه الجمعه ماشي ما تقوليش الفهم ده وما ملوش علاقه بصلاه الفجر خالص في الناحيات سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل نام ولم يقم من صلاه الليل قام الفجر يعني بيصلي الفرض قال ذاك رجل بال الشيطان في ايه؟ في اذن يعني خدوه وشيء في التليفون صح؟ يعني تخيل بقى ان واحد ما يقومش الفجر يبقى تحول الشيطان ولا عمل ايه؟ فتح المجال في وجهه فالأعمش لما روى هذا الحديث قال أتدري ما هذا العمش الذي في أذني؟ قال مما قال من كثرة دول الشيطان فيه قال راوي القصة من الأعمش والله ما كان الأعمش إلا يحقر نفسه وكان يقوم الليل الدليل بتاعه إيه؟ أنه كان يذهب إلى الأعمش في حاجته ليلا فيجد الأعمش مستيقظا ما بينامش ولا حاجة ماشي؟ حتى أنه في مرة قلنا للأعمش تعال معي في إيه؟ في حاجة فذهب معه في هذه الحاجة فلما ذهب معه لبس الأعمش ثوبا مرقعا فقال له البس شيئا نحن نذهب إلى وجيه من وجهاء القرب قال امضي إنما حاجتك بيد الله مش من حد ثاني أنت كل ما تفتقر إلى الله عز وجل في الدعاء كويس يعني سعيد بن المسيب أو مطرف بن عبد الله لما كان له ابن أخ عن ضل وتاه عمل ايه لبس مرقعا من الثياب واخذ العصا قال اختار ما هذا قال افتقر الى الله يكون انت في عندك حاجه جديده كده شوف جلابيه قديمه خد بالك وذل نفسك امام الله سبحانه وتعالى عرفنا ان العبوديه كلمه المحبه مع طاع الايه مع طاع المذله لله سبحانه وتعالى وتذلل لله عز وجل قال ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعجب عليه الصلاه والسلام قال اوا مخرجيهم يعني مثلك لا يخرج اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن يعني لم يكن نبيا الحبة الأولانية للسيدة خديجة قالت له ألا والله لا يخزيك الله أبدا عشان هذا لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سيدنا ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية وإن يدركني يوم أنصرك نصرا مؤزرا عايز أتوقع الحتة ديت جامد لما كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم يواعي الناس يبايعهم على ايه؟ على الاسلام اكثر من كده لا ويتنزل القران بالتخويف من البلاء ما ينزلش القران بالايه؟ بالتمسيح على طول لازم البلاء الاول هل يمكن الرجل ام يبتلى؟ هل يمكن الا بعد ان يبتلى؟ لازم الاول ايه؟ يبتلى بلاء شديدا ليه؟ لانك انت لو مش هتعرف انك هتبتلى هتيجي في وسط السكه وهتقع على طول اعرف ان انت اول ما هتاخذ هذا الدين سحبا يعني التزاما تلتزم به ودينا تدين به لله عز وجل وطريقا تسير عليه ومسلكا تسلكه وشريعه تنتهجها وعقيده تتخذها واخلاقا تتبعها فلن تلقى من الناس الا الايه؟ الا كل صدور كل صدور ستجد منه قليل من القلوب هو الذي سيفتح لك يعني لما تفتح هتلاقي ناس تسخر منك لما تحصل الجلباب هتسمع بقى كلام ما يعلم به الا ربنا ماذا تفعل؟ تتصدق باخبار الصادقين لذلك قال له ما جاء رجل قط بما جئت الا ايه؟ عودي او بمثل ما جئت الا ايه؟ عودي يعني العداء كان ظاهر في هذه المساله فإذا علم رسول الله منذ البداية أن القول الثقيل سيلقى عليه وأنه سيبتلى ماذا يفعل؟ يصبر صلى الله عليه وسلم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية على طول ماذا قال له؟ في الأول عرفه به اقرأ باسم ربك ربك مين؟ الذي خلق خلق الإنسان وخلق كل حاجة بس إذا لم تجد شيئا إلا نفسك فانظر في نفسك خلاص بعد كده قال له إيه؟ إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ ثقيلا ومش بمزاجك إنك لو رفضت هذا تعذب لك ضعف الحياة وضعف الممات هو عارف من الأول إن القول ثقيل وإنه سيخلى وإنه سيخرج وهذا من شخص ورقة إنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبعدين بقى إيه لم يفصل يعني جاء بالشيء مجملا تعرفوا من إيه لما يكون في حد عنده بلاء الله يسترك ما تقعدش تصعب المسألة عليه زي الطبيب أنا تروح ليه؟ تعال وش خسرت ليه؟ أنت يبدو إن أنت كده عندك كله ولا أقول لك أمك الله ما عندكش تليف كلمي لا انت عندك سرطان لا لا لا لا شكلك حكوت كمان تحت المريض رايح له بشويه صداع يطلع من عنده مش عارف يشيل رجل معاه بعد ثلاث ايام يموت لان التشخيص خطا عشان كده احنا قلنا ايه لما يكون حد عنده بلاء لا صبره ولا تفجعه ما تفجعهوش صبره تعرفه ان في شويه تعب احنا هنتعب شويه عندك بس تكون ايه تحضر معايا يا حبيبي ليه هو الموضوع خطير ليه خطير ليه الناس كلها بتعمل انت تفهم هذا الامر ثم تعلم ان مده الدنيا قليله الحمد ان الدنيا يعني لما قيل لسيدنا نوح عليه السلام كما في بعض الاخبار وهو يعني شيخ الانبياء وال وال والرسل عاش ما عاش ألف سنة إلا 50 خط غير بقى اللي قبلها واللي بعدها والله أعلم لما حرق بيسألوا قال كيف وجدت الدين ماذا قال دخلتم من بابل وخرجتم من الأرض دخلتم من بابل وخرجتم من النيل من الأرض هي دي الدنيا بالنسبة لشيخ الأنبياء إنه دخل باب وطلع من الثاني ويقال له إن أمة من الأمم وعمرها ما بين الستين والسبعين قال لو كنت منهم لبنيت باب القبر عند باب بيتي فانت زمان واحد ماشي يقول في الشام عيل صغير عنده 100 سنه واحد قال له عندك قلب تسيبه ماشي في السن دي لوحده الناس بتعيش بالالام 1000 سنه 150 سنه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اعطى امه الاسلام ليله الايه؟ ليله القدر العمر قليل في هذه الدنيا اعلم ان البلاء في الدنيا يرفع الدرجه لذلك العلماء لما اخذوا حديث جابر عند الترمذي ان اهل البلاء يوم القيامه يؤتى بهم فلا تنصب لهم الموازين ما لهمش موازين اهل البناء دول يدخلوا الجنه على طول بس اهل البناء مين الصابرون ماشي فهؤلاء يدخلون الجنة بغير نصب الموازين فلما دخلوا الجنة بهذا الشكل يرد الشهداء والصديقون والصالحون أن لو قربت أجسادهم بالمقاريب اللي هو المقص يعني ولم تنصب له الموازين يوم القيامة قال العلماء في شرح هذا الحديث قالوا إن البلاء يخلص الإنسان في الدنيا من قبته فيصلح لمجاورة الحق وسكنى دار كرامته وهي الجنة وأما من لم يخلصه البلاء في الدنيا من خبثه فإن النار هي التي تخلصه من خبثه كما تخلص النار الحديد من خبثه شوف البلاء وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالإيه؟ الرخاء أن الرجل دخل فوضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم قال توعك وعكا شديدا حمى قال إني لا أوعك كما يوعك رجلان منه إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا العطاء إن كان الرجل لا يبتلى بالقمل حتى يقتله وإن كان الرجل لا يجد إلا العباءة فيخللها شوف العباءة مقطعة فيقوم يقطع بعضها كده عشان إيه يداري نفسه بيها خلاص وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالإيه بالرخاء أنت بتفرح بالرخاء في مسألة فيما يروى أنه تزوج بامرأة أربعين يوما ثم طلقها تخيل له شيء قال انها لم تبتلى مدة 40 يوم 40 يوم ولم تبتلى يبقى في حاجة غلط لان البلاء ده قرين الايمان اذا اوت الارواح الى ابيان الطاعة والايمان فان البلاء صنوها وقرينها ده لازم تعرفه ما ينفعش ما يبقاش فيه بلاء ما فيش بلاء يبقى كده ايه مش كده تدعو بالبلاء ادعو بالعافية بالعافية لكن ادعو بالصبر على البلاء اذا جاء لازم تصبر لما جاء رجل فاطب مثل ما جئت به الا ايه؟ عودي يعني العداء وان يدركني يومك يعني يوم ان تخرج انصرك نصرا ايه؟ مؤزرا يعني نصرا شديدا قولي ام المؤمنين عائشه النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر الاخر يعني من ايه؟ من رمضان شد المئزر وشد المئزر يعني شمر البنطلون لا كنايه عن الايه؟ كنايه عن التشديد في العباده خلاص هو الواحد لما بيشمر بيشمر ليه؟ في امر شديد يا اما هيخوض مثلا مخاضه يا اما مثلا هيشد حاجه عشان كده بيحاول ان هو يتحدث من ايه من ثقه لملامته على نفسه يقوم يشد قال نصرا ايه مؤزرا لما قال هذا يقول راوي الحديث ثم لم ينشب ورقه ان ايه ان توفيه هو ده بالنسبه للراوي لكن في بعض الروايات ان ورقه شهد عذاب بلال قال أحد أحد ينجيك الواحد الأحد والله لئن قتلتموه لأتخذن قبله حنانا على على عادة النصارى كما كانوا يفعلون هم كانوا الصبر إيه؟ نفسيا لذلك لعن لكن الله أعلم بصحة هذه الرواية وأنا لا أريد أن أتطرق لهذه المسألة الآن عندي فيه بحث مطول كنت أريد أن ألقيه قال وفتر الوحي فتور الوحي اللي هو الإيه؟ الهدوء الفتور هنا مختلف فيه هنا ابتدى ثلاث سنين مسألة سنتين الإمام الشعبي قال إن الوحي فتر ليه؟ قال لك لأن جه سيدنا إسرائيل فكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة والحلم دون أن يراه لأن لابد للنبوة من إيه؟ من علم ماشي؟ وربنا سبحانه وتعالى مثلا تولى علم موسى ومع ذلك سيدنا موسى راح لمين؟ خضر عليه السلام فقال هل لي؟ يبيعوك والخضر في بعض الاقوال انه ليس بنبي وحتى لو خضر نبي موسى ارفع منه درجه لان موسى رسول ونبي وكريم الله ومن اولي العزم من الرسل ومع ذلك جعل نفسه ايه؟ تبيعا لمين؟ الخضر وتعلم واخذ الخضر عليه الشر في الاخر بقى وكثر الوحي دور الوحي هنا ليه؟ سؤال حتى اشتاق اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الوحي لو فضل يجي يحصل ايه؟ هلك رغم ان ان هذا نزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لجبريل عليه السلام الا تزورونا اكثر مما تزورونا لان الوحي ده بالنسبه لهم كان مسلم يعني ام ايمن لما كانت بكت في اخر حياتها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ابو بكر وعمر تبكين لان رسول الله قد توفي قالت لا والله ولكني ابكي من موقع الوحي من الايه؟ من السماء للوحي كان يطهر النفوس ينزل بالخير ينزل بالحل لكل معضله ولذلك موت رسول الله أعظم مصيبة في الإسلام لأن الوحي انقطع وما عاد عندك من يحل لك المعضلة إذا نزل الذكر هذه أعظم مصيبة في الإسلام لكن فتور الوحي هنا حتى اشتاق إليه مين النبي صلى الله عليه وسلم لكن فتور الوحي وقع مرتين مرة هنا يقال لها يعني عدة أيام ثلاث أيام على قول ابن عباس ثم مرة أخرى بعد نشر الدعوة أو بعد الإعلان بالدعوة لأن هتأتي أم جميل لزوج أبي لهب ماشي ده واحد قال لأم لهب والامرأة أبو لهب اسمها إيه؟ أم لهب هذا قول من أقوال بعض أهل السجن هو كان عنده ابن اسمه لهب كان هي أم لهب وهو إيه؟ بس إحنا ما, ما عرفناش إن لهب ده كان موجود ولا لا لكن في انها كانت كنيته وكنيتها ام جميل اللي هي اروى بنت حرب اللي هي اخت مين؟ ام سفيان. فجاءت هذه المراه فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى شيطانك الا قد ايه؟ تخلى عنك سابك يعني لانها كانت شكرا كانت لا تؤمن بالملائكه او كانت تكذب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ان حديثه حديث القران وليس حديث من عند الايه؟ الرحمن. لكن هنا الوحي لما فتح فتح في المرة الأولى حتى يهدأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دي واحدة الثانية وحتى اشتاق إليه النبي صلى الله عليه وسلم دي فيها فائدة عظيمة إنك لما تجد من نفسك بعض الملل من الطاعة القطع يعني واحد يكون بيقرأ وعنده نهم في القراءة يمي نفسه مرة زهق مرة واحدة كده لو استمريت انت هتقطع عن القراءة خالص ما نعمل ايه يوم او اثنين وارجع تاني رغم ان نفسك هتلح عليك في اليوم ده او الاثنين دول لا حتى تعود اكثر ايه مما كنت عليه من النهي يعني واحد مثلا بيقدر يدوس طول الاسبوع يجي مره كده يحس بايه بشويه ملل ما تروحش الدرس اضمن لك ان انت قاعد هتقعد على نار يعني ده خلاني ما اروحش الدرس ده كان لازم اروح الدرس شافني خير كتير النهارده لا انقطع النهارده بس مش يوم الخميس الجاي يقول له انقطع عشان المال ماشي ده هو حته يوم في الاسبوع خلاص تعلم هذا انك لما تحس بنوع من انواع الملل ايه اللي يحصل؟ ان في يوم واحد راحه عشان تشتاق الى ايه؟ من الجمال قوي لما يكون واحد متجوز يعمل ايه؟ يبعد عن الوش السمح اللي معاه حبتين ما يبقاش قاعد طول اليوم ابعد سنه كده يوم اخر يوم خليك يوم مثلا مع اصحابك مع اخوانك وترجع اعمل احيانا انما مش تقول ده الاخ جاي يعترف نص ساعه انا مش قادر اخوان خلاص انا يعني قضيت مهمتي الحمد لله رب العالمين وتزوجت ويروح البيت اول ما روح البيت خلص كل حاجه مفيش يجب ان تغير حياتك دائما لذلك الله سبحانه وتعالى جعل حياه الانبياء والرسل حياه يعني ايه ساخنه مليئه بالاحداث هجرة حرب صلح دعوة ها الكلام ده كله ايه في تسخين الاحداث فيوم ما عندوش فرصة ان هو ايه يمل من شيء فده مهم جدا رأيت الحديث قال ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه بين انا امشي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بإراء مش عارفين صوت الملك اللي هو مين اللي هو وكله الله بالإيه بالوحي وفيه حياة الإيه في القلوب جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه يبقى الإيه البقية الباقية من الرعب حد رعب عنده رجعت كنت ذملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قل فأنذر إلى قوله ورجل فاحجر فحمي الوحي وتتابع جاء بقى إيه سورة المدثر كانت ثاني ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى مباشرة في خلاف بدأت لهم قالوا إن أول ما نزل هو سورة الإيه المدثر وفي عليه حديث اقرأ باسم ربك الذي خلق هنا يا أيها المدثر أول ما نزل جعل النبي رسولا لأنك عارف أن من ضمن الفارق بين النبي والرسول أن النبي ليس مأمورا بالإيه؟ بالتبليغ لكن الرسول مأمور بالإيه؟ بالتبليغ ماشي؟ لما نزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وحتة قم فأنزل خلاص طلع بقى الحياة سعيدة ترك البيت الهانئ الفراش الدقيق ترك العيش الهنيء الضعفاء يدعو في سبيل الله ويسأل الله سبحانه وتعالى توفيق ذلك تيجي تسمع بقى ايه الرواية الثانية لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الايه الخوف فزملوه فقالت له ام المؤمنين خديجه يعني ايه مين يا محمد صلى الله عليه وسلم قال مضى عهد النوم يا خديجه خلاص ضعف من ساعتها ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين نومه قليل واكله قليل وزهده في الدنيا كثير ليه لأنه خلاص صار نبيا رسولا يأتيه جبريل في نومه بمفاتيح خزائن الأرض فيقبضها صلى الله عليه وسلم كما يريد ما عند الله ويخير كما في حديث أبي سعيد الخدري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج معه أبو مويهبة ليزور الشهداء قال يا أبا مويهبة إني خيرت بين الإيه؟ بين مفاتيح الدنيا وكنوزها والخلد فيها وبين لقاء ربك قال بأبي أنت هم يا رسول الله أكثر الإيه؟ الخلد فيها والجنة قال بل اخترت إيه؟ لقاء ربك والجنة سبق الإيه؟ سبق السيف العدد كما يقولون يعني كده احنا انتهينا من الحديث الأول إن شاء الله الأسبوع الجاي أنا مش موجود طول الأسبوع يعني في أي درس من الدروس أنا متوقف تماما حتى يوم الخميس كمان انا كنت في المدرسه هتبدا الاثنين والاربع لكن انا اسف حتى يوم الاحد كمان معتذر لان عندي خلاص كده في الاسبوع فان شاء الله الخميس ده رايح الخميس اللي بعديه هنرجع يكون معانا حديث الهجره باذن الله يا رب العالمين يوم الاثنين مش اللي جاي اللي بعديه يوم الاربع برضه مش اللي جاي اللي بعديه هنبدا نعاود الدروس الشرعيه مره اخرى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين